إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فتحدثنا في المرة الماضية عن اليقظة وعن المراتب الأربعة التي أولها اليقظة التي لا يستقيم سير عبد إلا بعد ضبط معناها وتصورها فاليقظة هي القومة لله عز وجل من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفتره ويستعان على ذلك بلحظ القلب إلى النعمة لاستدامة الشكر لله تبارك وتعالى مع ملاحظة الجناية ومحاولة التخلص منها يعني إذا هو يعبد الله تبارك وتعالى بين الخوف والرجاء فهذه القومه التي قامها أهل الكهف هي قومة اليقظة التي نتكلم عنها الآن هي قومة القلب من سنة الغفلة ونهوضه من ورطة الفترة قال تعالى إذ ربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ذكرنا أن هؤلاء الفتيان كانوا أبناء الملوك وأبناء الطبقة المترفة وعادة أهل الطبقة المترفة أنهم لا يصبرون على الأذى لا سيما إذا مس النعيم الذي يعيشون فيه ولذلك تجد أضعف الناس قلوبا عادة هم أهل الترف لا يتحملون البلاء لا سيما إذا كان في الله ممكن يبتلى في معاشه وينهض يعني المصنع يحترق ممكن يؤسس المصنع مرة أخرى ويجد وينشط ليه؟ لأن له ثمرة عاجلة هو يستمتع بها أما البلاء في الله فثمرته الجنة والجنة غير موجودة وغير محسوسة فلأجل هذا تجد أهل الترف عادة أضعف الناس قلوبا أنا لا أعمم أن أهل الترف جميعا هم أضعف الناس قلوبا لا ولا أقول أن أهل البلاء أو الناس ال... الذين ليس ليس لهم في الدنيا حظ قلوبهم كالحديد لا برضه يعني أنا لا أعمم لا أجعل المسألة كلية لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف لكن العادة أن أهل الطرف أضعف الناس قلوبا لذلك لا تجدهم أتباع الأنبياء إنما أتباع الأنبياء دائما هم الضعفاء والفقراء كما في حديث أبي سفيان في الصحيحين لما لقي أبو سفيان هرقل في المدة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش فدخل أبو سفيان غزة تاجرا فهرقي أرسل في طلب رجل قريب النسب من النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عنه فدارت بينهما أسئلة عشرة سألها هرقل كان من هذه الأسئلة قال له أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا أجاب هرقل عن كلام أبي سفيان بقوله لما سأله أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال وهم أتباع الأنبياء وهم المتهمون دائما بأنهم أهل الجهالة والتفاهة كان زمان 25 سنة دار بيني وبين رجل حوارا عن مسألة الالتزام واللحية والكلام ده قال لي ده حتى ما فيكمش واحد محترم هو يقصد محترم يعني ايه يعني له منصب منصب في الدنيا يكون رئيس مؤسسة يكون مدير مش عارف ايه يكون ايه كل اللي كانوا ملتزمين آنذاك هم شباب الجامعة اللي هم بدأوا يتطلعوا إلى السنة ويعملوا بالسنة والكلام ده وعادة وأغلبهم من الأرياف وفقراء وابوه على ما بيبعت له المصروف بيه يعني بيكون طلعت عينه فقراء كلهم فهذا هو نظرتهم حتى لما قال قوم نوح لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي بادي الرأي يعني يقولون ما يبدو لهم بغير تفكير عميق الذي يخطر على باله يقوله وأهل العقل والنباهة لا يقولون ما يخطر على بالهم أول مرة بل إذا ألقيت عليهم المسألة يتأملها أولا دول أهل العقل يعني يتأملها أولا ثم ينظر آه الخير في الكلام أم في السكوت فإن رأى الخير في الكلام تكلم وإن رأى الخير في السكوت سكت لأجل هذا كانت العرب تقول لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الأحمق من أمام قلبه أما العاقل فلسانه من وراء قلبه فلا بد أن يتدبر قلبه المسألة ثم ينطق اللسان لأن منزلته متأخرة عن القلب أما الأحمق فقبل أن تصل المسألة إلى القلب فيتدبرها وينظر آه الخير في الكلام أم السكوت ينطق اللسان على طول فأتباع الأنبياء دائما هم الفقراء قال لك يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون وهو ده العجب لأن الطريق لما يكون كله ابتلاءات يجعل المرء ينصرف يقول لك أنا هفضل في البلاء ده لحد إمتى لا البلاء هو الذي ثبته ودي من العجائب يعني المفترض أن يفر طالما المسألة فيها عذاب وفيها ضرب وخبط وتعليق ونفخ والكلام ده يهرب بجلده وايه اللي مستفيده من المسألة دي فكان المتصور أنه مع شدة البلاء أن ينصرف أتباع هذا الطريق لا لا ينصرفون لأنه هينصرف على إيه هو هيبكي على إيه هو أصلا نايم على البرج فإيه اللي, اللي خسره يعني ما خسرش حاجة وطلب الدنيا يضعف منة القلب يبقى الواحد دايما خايف أصحاب الأموال يخاف على المال بتاعه ماسك العصاية دايما من النص لو لقى أن صحبة الأخيار تضر بماله يبتعد عنهم ألف ميل ولا يمكن يقترب أبدا ممكن يكون رجل خير والكلام ده يتصدق ينفق من بعيد لبعيد ويعمل كام واسطة كده عشان يتوه نفسه من الموضوع ما يبقاش لو ده اتمسك جبت منين يقول له من فلان على طول لا لكن من فلان وفلان والواسطه ده مش عارف راح فين فيقوم يطول السكة شوية على بال ما يوصل الخير اللي عايز يوصل خير من خايف على الدنيا التي جمعها مع انه قد يكون رجلا فاضلا زي ما احنا بنقول يعني من اهل الصلاه والكلام ده لكن راس المال جبان كما يقولون. لكن الناس الفقراء دول على اي شيء يخافون فبيبقى قلبه زي الحديد. يت- يدخل الفتنه يطلع منها زي الحديد برضه. ما تلاقوش لا لا تعب ولا الكلام ده ولا يطلع مفرط. اه لكن حكم السجن مؤذي. بيبقى نفسه يطلع ويدعو الله ان يخرج ومتاذي تمام الاذى لكن اول ما يخرج لا يمكن يفرج ف... فهؤلاء ابناء الملوك دي كانت ظاهره الحقيقه ولذلك لما انت يعني ايه آه، تتامل بقى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا فقبل ان يقول لابد ان يقوم الأول طب ده ازاي يقوم والقومة دي اللي هي اليقظة بقى قومهم جميعا كفرة كيف تنبه هؤلاء إلى التوحيد ازاي يعني ال- ال- ال- العقل السليم دول بيسجدوا ل- ل- لصنم طب ده أنا أحسن من الحجر أنا مريد وهو حجر أنا متكلم وهو أبكم أنا أرى وهو لا يرى أنا أسمع وهو لا يسمع مين اللي يعبد من يبقى كامل الصفات يع- يعبد المعدوم ده كلام مش ممكن أي بني آدم يفكر يعني تفكير بسيط كده يصل إلى المسألة دي طيب إزاي الأولاد دول المتربين أولاد الملوك يستطيعون الوقوف في مقابل آبائهم وآبائهم أصحاب الشوكة وأصحاب النخوة وأصحاب القرار لا يستطيعون مواجهة هؤلاء إلا إذا قاموا طب هيقوم إزاي قال لك ما هو أول الآية وربطنا على قلوبهم هو ده اللي قومه أن الله ربط على قلبه فأعطاه القوة فقام فإذا قام تكلم زي ما زي أم موسى أم موسى ابنها رمته في البحر وهياخده فرعون من شدة رعبها كما قال الله عز وجل أصبح فؤاد أم موسى خاليا فارغا فارغا يعني ليس في صدرها قلب من الرعب إن كادت لتبدي به من كتر رعبها عايزه تروح تقول لهم اللي انا حطاه في السجاده ده ابني وانا مهرباه من فرعون طب هتعترف على ابنها تقول لك اه لما يتذبح قدامي وادفنه هستريح لكن انا رميته في البحر قلب الام يا ترى راح فين يا ترى غرق يا ترى خدوده بحوه يا ترى في صدر حنين ضمه يا ترى في كذا لا ده الموت اهون أهون من هذه الهواجس التي تأكل قلبها إن كادت لتبدي به تقول هذا ابني لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فهذا الرباط هو الذي أقامها إذا هؤلاء مع كونهم أبناء الطبقة المترفة الذي أقامهم وجعلهم في منزلة اليقظة هو أن الله عز وجل ربط على قل- قلوبهم إذ قاموا فقالوا ما لا يمكن تحمله في هذه المملكة ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا المفسرون بيقولوا إن إن دي كانت بعض المفسرين يعني قالوا أن هذه كانت مناظرة بين هؤلاء الفتيان وبين قومهم مش بين الفتيان وبعضهم لأنهم لما قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قالوها لأقوامهم لآبائهم ولذلك طلبوهم فقالوا أمهلونا وفي هذه المهلة هربوا وكان من رحمة الله بهم أن أقوامهم أعطوهم فرصة للتفكير فهربوا ودخلوا الكهف وكانت القصة التي تعرفون فهم استدلوا استدلوا ب- بدلالة العقل الصريح على بطلان آ- آ- آلهة أقوامهم يبقى هؤلاء القومة بقى اللي احنا بنتكلم عنها دي هي القومة قومة القلب من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة طب انت تستعين على اليقظة دي بايه قال لك بحاجتين الحاجة الاولى هي لحظ القلب الى النعمة النعمة اللي انت عايش فيها ولا تشعر بها دائما قلبك ينظر إليها النهاردة المقابر ما عادتش بتأثر في حد إلا قليلا وما عادش حد بيزور المقابر يطلع من بيته كده يقول أما أروح أزور المقابر عشان ألين قلبي ولو ذهب إلى المقابر يذهب بقلب بارد طال العهد بحبيبه الذي مات خلاص نسيه يدخل يقول الدعاء ويطلع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فزوروها فإنها تذكر بالآخرة أي لأصحاب القلوب الحية يرجع أمله في الدنيا يتقلص كان عريض قوي واسع قوي وعمال عايز يعمل ويخلي ويسوي والكلام ده أمله تقلص الواحد يقول طيب معنى ذلك ان احنا نسيب الدنيا بقى اقول له لا لان لما حب يمدد امله كان هيمدده على حساب اخيه كان هيروح يجيب قرض من البنك كان عايز يجي- يجيب ع- بضاعة بالدين الكتير جدا اللي ممكن يعجز عن سداده ما هو الامل كده أم قال لك لا أنا أمشي على قدي أنا الحمد لله اللي عندي يكفيني وأنا هتوسع من نفسي كده من رأس مالي لو خسرت يبقى خسرت رأس مالي ما اشتغلش بفلوس الناس فيقوم يقلص الأمل بتاعه شوية يرجع أقرب إلى الآخرة بينه وبين أخيه خصومة على أي حاجة يرجع يقول خلاص الله يسامحه المقابر ما عادتش بتقوم بهذا الدور الآن أنا عايز أقول لك على حاجة اللي يقوم بالدور ده المستشفيات روح المستشفى وادخل عنبر الطوارئ قصص اللي هي حد لسه عامل حادثة لسه جاي دلوقتي اهوت اسمع بقى تسمع صراخ المتألمين حتى أن بعضهم يقول كلاما لا يجوز دخلت مرة عنبر طوارئ سمعت واحد بيقول يا رب رحمتك راحت فيه من شدة الألم عمال يتلوى من شدة الألم أنت لما تنظر بقى إلى نفسك هناك أنت معافى والحمد لله سليم في الوقت الذي ابتلي من هو مثلك ومن هو أصغر منك مبتلى ببلاءات كثيرة وأنت لم تقم ب- بالشكر بل قد تكون ممن يعصي الله بنعم الله ربنا عز وجل اللي اداك سيارة حاطط لي فيها المغنيين والمطربين وماشي الديسكو يصم الآذان الاباء اللي تاركين ولادهم ياخدوا السيارات ويروحوا يعكسوا في البنات و- ويعملوا في الكلام ده في الشوارع ومشغلين الديسكو قد كده هو ده شكر النعمه ده انت ما ترضاهاش بينك وبين نفسك مع واحد اخر تشتري له عده تليفون يشتمك فيها انت ما ترضاش العمليه دي انت ك- كانسان يعني فاذا لاحظ القلب النعمه ي- ي- يستيقظ بقى طب النعمة اللي أنا فيها دي مع جنايتي ما هو أنت مش سالك برضه لا أنت ولا أنا مش سالكين لنا ذنوب ذنوب خفية لا أحد يعرفها ولنا ذنوب ظاهرة ومع ذلك الله عز وجل حال معنا ولم يعاجلنا بالعقوب وأنا عندي جناية مش معنى أن أنا ماشي ومستور وكويس أن أنا كويس لا المسألة مش كده يبقى أنا لما ألحظ الجناية وأحاول أتخلص منها يعينني على ذلك استدامة الشكر بلحظ القلب عشان ما اطلعش من مقام الشكر هو ده اللي يعمل يقظة في القلب فده هذا هو الذي حدث بالنسبة لأهل الكهف يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى آه، وفي التفسير أن كل واحد منهم ألقي في قلبه يقظة فقال لا بد لهذا الخلق من خالق شوف بقى كلام واحد من جوز ساعات يلغي يلغز يعني يجيب عبارات يدخلها في بعضها لكن معناها جميل يقول فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر لما حصل عنده يقظة نفسه ما سبتوش والنفوس أنواع منها نفس حلف الله بها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة نفس يقظة لا تترك صاحبها أبدا يفعل الشيء ما تنيموش ليه عملت ليه خليت طب دي مش خيانة طب هتقابل ربنا ازاي طب لو الناس اكتشفوا ان انت بتلعب عليهم وفاكرينك مخبت وانسان فاضل وعامل جميل لهم هتودي وشك فين قال ازاي بي ازاي مستطعم اللقمه ازاي حاطط جنبك وعايز تنام هي دي النفس اللوامه لا تدعه ابدا يستريح النفس اللوامه دي نفس انسان يقظ فلما تستيقظ النفس اللوامه يشتد كرب الباطن خوفا من الحذر الحذر اللي هو ايه ان يقع به ما يحذر بسبب جريمته ادي معنى كلام ابن الجوزي فخرجوا الى الصحراء فاجتمعوا على غير موعد فكل واحد يسال الاخر ما الذي اخرجك فتصادقوا التقوا على هدف واحد لما اسر بعضهم لبعض انا ما خرجت وفارقت قومي الا انهم يعبدون غير الله قال له أنا كذلك وده قال أنا كذلك أنا كذلك فتصادقوا فلشرف هذه النخبة تبعهم كلب نوه الله بذكره لأنه صاحبهم شوف شوف الإنسان الفاضل الإنسان الفاضل فضله بيمتد إلى الكلب الذي صاحبه فكيف تتخلى عن صحبة الصالحين كيف لا تبحث عنهم وقد صانهم كلب أهو احنا من حد النهاردة بنقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط حد النهاردة وإلى يوم القيامة حيث يتلى هذا القرآن برضو الكلب موجود لأنه صاحب هؤلاء القوم الصالحين يقول ومن الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى عنده لذلك السبب الذي هو في الفكر والنظر سببا ظاهرا هو الأول جاب الاهتداء بغير سبب ظاهر زي ما قلنا قصة الفضيل بن عياض ما فيش سبب معين يقول لنا قلبه اتفتح ليه ده طالع لمعشوقته للي بيحبها فأول ما أسمع لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يقول أنا يا رب وقف مكانه يتسمر ايه اللي فتح قلبه مش عارفين ليس هناك سبب ظاهر فهنا جاب السبب الظاهر ما الحاجة الثانية ما احنا نعملها اليقظة نوعين سبب مش ظاهر ده هذا تفضل من الله على العبد أن فتح قلبه أو فتح قفل قلبه للإيمان قال لك من الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى عنده لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا إما من موعظة يسمعها أو يراها فيحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطنة فاكرين العمارة اللي وقعت في زلزال 91 واحد كان اسمه أكثم نجا وأكثم ده كان معاه أمه وبنته وتحت الأنقاض ماتت أمه وهو ينظر بنته عطشانة كان يسقيها من بوله كل ده تحت الأنقاض وما فيش حد فاكر حاجة مش حد عارف يجيبهم أول ما طلع من تحت الأنقاض قال أنا هعيش طول عمري خدام في الجامع ما هو ده سبب اهو سبب ظاهر رأى الموت بعينيه قال لك انا هبقى خدام في الجامع هعيش طول عمري خدام في الجامع ده نوع من اليقظة حصلت بسبب ظاهر عامل الاسانسير اللي حوالي من اربع خمس سنين اللي اخبار اليوم جابت خبره طالع بالحبل بتاعه في الدور العاشر في الزمالك او في الدقي وهو في الدور العاشر انقطع الحبل هو صبح الصبح الاول راح لامه وبس على ايديها وقال لها ده يا عم قالت له روح يا ابني ربنا ينجيك وقع من الدور العاشر واقف على رجله واقف على رجله لم يخدش واقف على رجله اهو ده سبب ظاهر مع ان الانسان ممكن يقع من على السرير يموت لا مش للدرجه دي يعني ها يقع من على السرير يموت هو الاسباب كلها اسباب يعني انا فاكر زمان آه كنا في الجرن كده وبعدين كان ايام حصاد الايه الغل او حصاد الرز وبعدين جاي جحش صغير كده عايز يروح ياكل من الايه ياكل من الغله دي وهذا المنظر انا رايته بعيني اخويا قام واخد حصاه قد حصاه الفول وقام حادفها عليه نزلت في دماغه خر صريعا جحش ها خر صريعا طب ايه حبايه فول دي ايه حصوايه دي لما تنزل في راس جحش انتوا عارفين متانه راس الجحش يعني العظم عظم راسه متين ما تقولش ليه ما تقولش ايه وازاي والكلام ده فانا عايز اقول في اسباب ظاهره في انسان تعلم العلم لموقف محرج فتعلم العلم لذلك فده سبب من الاسباب فقد يكون السبب الظاهر اما موعظه يسمعها قفل قلبه مغلق سمع مئات المواعظ من نفس الشيء يعني خلي واحد قاعد يسمعني ليل نهار احيانا بعض الاخوه انا ممكن اكون بكرر المعاني ويكون في معنى معين بكرره كتير الاقي بعض الاخوه ساعات يجي يشد عليه يقول والله انت قلت معلومه النهارده ممتازه مع ان ده قاعد قدامي على طول فكان المفروض ما يشدش عليه دي المعلومه انا كل شويه بقولها المفروض يعني يقول لي بيتك مش انه يجي يشد على ايدي يقول لي معلومه لا قلبه انفتح الان قلبه انفتح الان بسبب ايه بسبب موعظه وفي حكايه انا يمكن ذكرتها اكثر من مره برضو اذكرها مره اخرى احتمال ما يكونش حد برضو سمعها جايز تفتح قفل قلبه برضو من نفس هذا الباب وقصه البنت اللي ربما انا حكيت حكايتها في بعض القنوات الفضائيه البنت اللي هي آآ آآ كانت راقصة وكانت ماشية في شارع الهرم ورايحة الملهى الليلي عشان تاخد النمرة بتاعتها وكان في مسجد في شارع الهرم معروف يعني وكان في اسبوع علمي للمرأة المسلمة آنذاك كل واحد من الشيوخ بيتناول جانبا من حياة المرأة المسلمة واحد يتناول الحجاب واحد يتناول الحياء واحدة تناول العفة واحدة تناول مثلا خدمة الزوج أي موضوعات زي كده لعلى مدار أسبوع كامل وبعدين في بعض المحاضرين كان بيحاضر وبعض الشيوخ جالس تحت رجل هذا الشيخ يتلقى الأسئلة بحيث أنه ياخد الأسئلة الخاصة بالمحاضرة يديها للمحاضر والأسئلة خارج الموضوع بيركنها على جنب فجاءته ورقة فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب الموضوع كان غريب جدا بالنسبة له ساب المكان وقام طالع على باب المسجد فوجد ابنة ثمانية عشر ربيعا تقريبا قال لها أنت اللي بعت الورقة دي قالت له أيوه قال لها طيب هذا رقم هاتفي كلميني الساعة 10 بالليل كنا في الشتاء كلمته 10 بالليل وحكت الحكاية الآتية هي لها أختين هي الكبيرة أبوها طلق أمها أبوها تزوج وأمها تزوجت ولقوا نفسهم هم الثلاثة في عرض الشارع فلقت نفسها هي الكبيرة فلا بد أن تقوم بدور الأم راحت تدور على شغل لم تجد بدأت تشتغل في البيوت تكنس وتمسح والكلام ده وعلشان خاطر تجيب فلوس كانت بتشتغل في بيوت الايه البيوت الراقية عشان الفلوس عندهم ملهاش حساب لما تروح تشتغل عند مثلا حد زي حالتنا يطفحها الكوته بخمسة جنيه مثلا يعني لا ده على الاقل بيطلع من حاجه من الفكه اللي معاه 200 300 جنيه ولا حاجه فتقدر تعيش فبدأ تشوف بقى ما لا تتخيله من المعاكسات تروح البيت فاكرين ان في بعض الناس اللي قام يعني فاكرين عشان خدامه بعرضها رخيص غلبانه يا ولداه مسكينه بتموت في ال 100 جنيه لو شافتها الطب ساكته لا طب انا هديك 500 ونمشي بقى في الازرق فهو فاكر انها ممكن توافق لو ادالها 1000 2000 3 4 ممكن توافق فلما شافت المعاكسات الكثيره ديت تطلع من بيت تروح بيت تطلع من بيت تروح بيت وعلى ما تروح بيت تاني بتغيب لها يجي شهر من غير شغل على ما حد يدلها على بيته الكلام ففي لحظة من لحظات الضعف والانهيار واحدة قالت لها وانت بتلفي وتعبانة ليه تعالي في أي مالها ليل ده يا جماعة كلهم خمرجية والفلوس ما يعرفوش عنها حاجة ممكن يوم يطلع هو سكران كده رزمة كده أرنب ولا حاجة يديهولك قررت تقضي بقية حياتكم زي الفل فقامت رايحة معاها لأن ما كانش معاها فلوس آنذاك مطلقا خلاص راحت هناك وفعلا لقت الفلوس نهر منهمر بدأوا يعلموها الرقص والبتاع ده والكلام ده لحد ما أتقنت الإيه المهنة دي وأنت عارف بقى لما بتقعد ترقص بقى يطلع الخمرجية على المسرح وده يحك فيها وده مش عارف يعمل إيه وده اللي يحق جتته كده والكلام ده وفي بعض الناس يقوم جايب آه، يعني حصلت مرة ودي من العجائب يعني واحد ع- آه، صنع عقدا من المال بدل ما واحد بيعمل عقد خرز لا جاب الايه رزمة المية وخرمها كده وقعد يخرم يخرم لما عمل عقد ايه عقد ميات كده كل رزمة 100 ورقة فممكن يحط له بتاع مثلا 70 80 ألف في العقد ده ويقوم رايح كده يقوم يلبسه لمين؟ للرقاص عشان ايه يعمل اي حاجه من الحاجات اياها اللي بتحصل في الملاهي دي. لقت الدنيا فلوس فلوس فلوس بس زهقت مر عليها وقت زهقت كرهت نفسها ففي هذا اليوم خارجه بقى بتقول اروح ما اروحش اروح ما اروحش وهي رايحه الملهى الليلي سمعت في الميكروفون بتاع المسجد لا قبل ما تسمع الميكروفون وهي ماشيه على الطريق المسجد هنا وهي ماشيه على الطريق الثاني عطشت فبتبص كده لقت ايه شويه قلل محطوطين على ايه على عمود حديد قدام المسجد عبرت الشارع وراحت عشان تشرب وهي بتشرب استمعت الى كلمه من المحاضر انا ما اعرفهاش الحقيقه لانها لا، الشيخ ما قالها لي ما قاليش عليها سمعت كلمة من المحاضر استقرت في قلبها فعزمت على التوبة في الحال وقامت كاتبة الورقة دي أنا راقصة وأريد أن أتوب ممكن يكون في بعض الأخوات جايين المحاضرة قبلها بساعة وجايبين جهاز التسجيل وجايبين شريطين ثلاثة وكل شوية تفر الشريط لورا وترجعه لقدام واخد بالك ازاي استعدادا للايه؟ للتسجيل وتطلع هذه المسكينة ما استفادت بحرف من المحاضرة والتي استفادت وغيرت حياتها امرأة المحاضرة مش معمولة لها أصلا ولا كانت هي من زباين المحاضرة إنما كانت عابرة سبيل لكنها سبب ظاهر في الاهتداء غير قصة الفضيل بن عياض اللي احنا بنقولها انفتح قلبه كده بدون سبب ظاهر الآية استقرت في قلبه مع أنه سمعها كثيرا قبل ذلك كيف استفاد منها الآن ما فيش سبب ظاهر لنا لكن ال- ال- ال- المحور الثاني اللي ابن جوزي بيقوله بيقولوا بي- لو سمع موعظة أو رأى شيئا زي اللي احنا بنقوله قصة أكثم أو قصة الولد الذي إيه؟ الذي سقط من الدور العاشر فأول ما يحدث له ذلك يحرك فكرة القلب الباطنة أول ما الفكرة الباطنة تتحرك تحدث له يقظة ثم قال ثم ينقسم المتيقظون سواء الذي استيقظ بدون سبب ظاهر أو الذي استيقظ بسبب ظاهر فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد اعتاده فيعود القهقرى ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه فانتباه مثل هذا زيادة في الحجة عليه قال لك سنة يستيقظ زي الايه زي كومة القش كده تولع فيها تعمل بقى شعلة وشعاع وبتاع مفيش عشر دقايق وتلاقيه انطفأ خلاص قليل المنة بخلاف الخشب الخشب تولع فيه يتعبك شوية في الأول لكن تفضل الجمرة متقدة أطول فترة ممكنة فقال لك في ناس عندهم اندفاع بس عندهم خفة ممكن تقول له كلمتين يقول لك أنا جاهز تحت أمرك قول لي أروح فين كلفني بأي عمل دلوقتي أو هعمله فورا وبعدين بعد شوية تبتدي أهواءه تغلبه والشيطان يغلبه نفس الأمر والسوء لا تتركه أنت إيه اللي ورطك الورطة دي ما انت كنت مستريح وكنت كويس وكنت بتدخل على النت والشات والبتاع ده هوت والكلام ايه اللي دخلك في مع الجماعه دول وهتروح السجن وتروح في 60 داهيه وطريقهم كله مشاكل وبتاع والكلام ده فيرجع القهقرة بعد فترة اليقظة هذه فيكون ذلك ذلك زيادة في الحجة عليه يا ليته جاهل لكنه ضل بعد هدى ليه ما عندوش عوامل الثبات ده النوع الأولاني ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي بالشهوات فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر مش زي الأولاني الأولاني خفيف تو ما واحد خوفه أم راجع التاني قعد يخوفه ما رجعش ففضل يودود له يودود له وانت عارف بقى القاعدة اليهودية ما تكرر تقرر دي قاعدة عنده يقول لك انت عايز تقنع الناس بشيء تافه كرره ويفضل كرره ويفضل كرره هو نفسه هيقوله بعد كده بالرغم ان هو اول ما سمعه قال ايه العالم الهبل دول هو ده كلام يتقال انت عارف زي ايه زي حسنين ومحمدين انتوا ما تعرفوش حسنين ومحمدين يمكن شباب منكم ما يعرفوش بتوع تنظيم الاسره حسنين ومحمدين حدوته كانت زمان كده عايزين نحدد النسل والكلام دوت فطلعت قصه حسنين ومحمدين فاول ما طلعت قالك ايه العالم دول هم بيخاطبوا مين شويه رعاع ولا سوقه ولا الكلام ده فضل يزن بها يزن بها لما هو نفسه قال حسنين ومحمدين بس بعد ايه بس بعد فترة طويلة فالشيء التافه إذا أردت أن يستقر ويكون له سوق كرره اللي ايه ما تكرر تقرر فقال لك ده واحد بقى عنده مجاهدات عنده العقل الآمر الذي يحسن له من مراضي الله عز وجل وعنده الشهوات القديمة فكأنهم كجيشين يتقاتلان فضلوا يطحنوا في بعض فترة طويلة جدا وفي الآخر غلب جيش الشهوات هو ده اللي بيقوله ابن الجوزي بقى بيقول ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي بالشهوات فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به وده حديث سهل بن سعد في الصحيحين إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة ألا إن الأعمال بالخواتيم يعني الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وكمل بالراهب بأمية الرجل ده فترة هدايته كانت قد ايه؟ مفيش المسألة كلها لما الراهب ال- ال- الجاهل الأولاني اللي قال له ليس لك توبة فأكمل به المئة من الله على هذا القاتل بتوبة أخرى سأل دلون على أعلم أهل الأرض دلوه على راهب عالم الراهب العالم اداله النصيحة صح واداله فتوى سليمة قال له ألي توبة بعد ما قتل 100 نفس يعني قال له نعم ومن يحجب عنك باب التوبة قال له نعم ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فناء بصدره إلى الأرض التي أرشده الراهب إليه ناء بصدره يعني إيه؟ يعني صدره نافش قدامه كده هنا عن المسارعة طلع فورا لم يتلكأ ما هو مشى مسافة بسيطة خالص قبض فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة العذاب تقول ده قتل مئة نفس الضحايا دول كلهم آه، حسابهم فين وملائكة الرحمة تقول إنه خرج تائبا إلى الله بقلبه بقلبه وطبعا القلب طالما خرج تائبا الجوارح بتنفعل لأن القلب مالك والجوارح جنود فالله عز وجل أرسل إليهم ملكا في صورة رجل أن قيسوا المسافة بين الأرضين طبعا أنا لو قست المسافة بين الأرضين أنا أقرب إلى القرية التي عاش فيها ومارس الإجرام فيها لكن لأن الله عز وجل أراد أن يرحمه وأن يختم له بخير قال للأرض قال لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي واتزحزحت الأرض من تحت فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز زحزح يعني على شفا النار هو اتزق كده اهو زقة واحدة بس وانت عارف الفعل الرباعي اللي هو أصله كلمة أصله حرفين وبيتكرر فيه معنى المشقة فيه معنى المشقة زحزحة الزاي والحاء اتكررت زح زح في في معنى المشقة يا دوبك اتزق كده بالعافية يعني زي زلزلة زل زل لخ لخ لخ فالنهارده لما تيجي تلاقي ت- ت- تيجي توتد ما في الارض تحب تشده مره واحده ما يطلعش معاه يقول لك لخلخه لخلخه يعني إيه؟ يعني وديه مره كده ومره كده مره كده ومره كده تمام كل هذا يفيد الايه؟ الاضطراب الاضطراب يعني ايه؟ يعني انما ترسل في جهتين متضادتين زي كبكبه كبكب فكبكبوا فيها هم والغاوون يقوم يقع على وشه يقوم يقع على وشه كل ما يقوم يقع على وشه وهكذا فشوف ربنا عز وجل يقول عمن زحزح فقط مش ال- اصحاب الدرجات العلى ولا اللي داخل قبل الناس بنص يوم ولا الكلام ده لا المهم ما تدخلش النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز علشان كده ال- ال- هذا ال- الانسان الذي عرف الحق وترك جيش الشهوات يغلب جيش الحق بقول لك اه يرجع القهقرة بس بعد مدة طويلة وممكن يظل على هذا الحال حتى يختم له بشر ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحته لا في مقتل ما تقتلش مرة يتضرب ومرة يضرب ما المهم ما خدش ضربة قاتلة أهو إيه عمال يلابط وخلاص ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوسواس وده بيتعرض له أناس كثيرون بيجاهد بس واقع في قصة الوسواس القهري والوسواس القهري مع بشاعة صورته إلا أن دفعه بإذن الله من أيسر ما يكون لكنه يحتاج بعد الاستعانة بالله عز وجل إلى قوة إرادة المبتلى يسمع شتيمة من القرآن والربنا والأذان والرسول وتشكيك مش عرفك القرآن ده من عند ربنا أصلا مش عرفك إن كان في رسول وبعدين أول ما يذكر اسم الله عز وجل يجيب له صور وحاجات هو نفسه بيترعب منها بيترعب ويخشى أن يموت على الكفر وبعدين من كيد الوسواس يقنعه ان دي مش وساوس يقول له اوعى تكون دي فاكر وساوس ده انت اللي معتقد دي عقيده عندك تيجي تحاول تقنع يا ابني دي وساوس يقول لك لا انا حاسس بها جوه قلبي طب يا ابني لما هي جوه قلبك امال بتشتكي ليه؟ المفترض انها جوه قلبك وقلبك استراح لها تبقى مبسوط وتبقى سعيد وتبقى بتاكل وتشرب وعايش حياتك لكن ده انت مقابلني جلد على عظم تدور حدقة عينك كالمغشي عليه من الموت وبتقول أنا خايف وموت على الكفر والكلام ده هو يعني أنت مش راضي يعني أنت كاره فإزاي تبقى معتقد شوف بيوصله إلى هذه الدرجة إن دي مش وساوس لا ده اعتقاد عندك على بال ما أنت تقعد بقى تقنع فيه الكلام ده وتؤمنه لأن هو أصل القصة كلها خايف وموت على الكفر طب ما احنا يا أخي نقول لك آية وحديث وتستريح من الحدوتة دي الآية قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فشرط أن ينشرح الصدر للكفر علشان تبقى فيه مؤاخذة أنت صدرك منشرح؟ لا مبسوط؟ لا حاسس كده أنك سعيد وعايز تدعو الناس كلها للي في قلبك يقول لك لا ده أنا بعيط ده محول حياتي الجحيم يبقى إذا صدرك لم ينشرح للكفر خلاص نص الآية أهو إذا انشرح صدرك للكفر ده اللي احنا نقدر نقول إن إيه أنت على شفا هلك أو في هلك لكن أنت دلوقتي تعبان يبقى أنت لست منه دي نمرة واحد أما الحديث فالحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم آه لما جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وقالوا يا رسول الله إنه لا يرد علينا الشيء في ذات الله لأن يخر أحدنا من بعد من ينزل من السماء على الدر رقبته خير له من أن يتكلم به هي الوساوس دي يقول لك انا انزل انزل على رقبتي بس ما اقولش اللي اللي جوه قلبي فالنبي عليه الصلاه والسلام قال او قد وجدتموه ذاك صريح الايمان هذا هو الايمان العميق المتين قال له ازاي بقى اللي عندي انا هو الايمان العميق قال لك لا الذي حجزك ان تعتقد في هذا هو الايمان لو ما كانش فيه إيمان كان زمانك اعتقدت الوساوس اللي جايه لك وانشرح الصدر ده لكن الصدر ضيق زي خرم الإبرة وانت رافضه ايه السبب انك انت رافضه الإيمان الذي عندك لذلك قال ذاك صريح الإيمان وفي لفظ أحمد قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ما قدرش يعمل معاه أكثر من أن يوسوسه لما يأس منه وانتوا عارفين الوساوس محلها في الصدر فإذا أهملها صاحبها انتقلت إلى القلب خلي بالك لأن الكلام ده مهم وغالي ربنا عز وجل بيقول إيه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ما قالش قلوب الناس في صدور الناس من الجنة والناس والصدر هو فناء القلب زي ما يكون في قصر وله فناء جنينة كده وبتاع إذا هبت ريح عاصف كلها تراب إيه اللي بيتردم الفناء أنت راجل نظيف وكويس وبتحب النظافة والكلام ده أول ما العاصفة خلصت جبت الكناسين اكنس يا ابني أنت وهو بأقل قدر بيكنس بالمكنسة العادية نظفوا الإيه؟ نظفوا الفناء لو أنت صاحب يقظة بتقول إيه الحياة بنقفل الشبابيك لما تقفل الشبابيك لا يدخل إلى القلب إلا أقل القليل مما يمكن إزالته بذكر أو نحو ذلك طب لو الرجل مهمل أم هبت عاصفة رملية رادمت الفناء وجات أختها رادمت وجات أختها رادمت وجات أختها رادمت يبقى أنت ينفع بقى تجيب كنسين يكنسوا ده أنت عايز بالجزرات بقى تشيل وكاسحات عشان تشيل فقد تعجز عن دفع ركام الوساوس بعد هذا الإهمال والشيطان مع الوسوسة الشيطان قاعد بره السور مش عارف يدخل الفناء صاحب الفناء بينظف على طول فلما لقى العاصفة جت والتانية جت والتالتة جت قال لك وانا افضل قاعد في الشارع انط وقعد جوه جوه فين؟ جوه في الفناء لقى برضه قاعد في الفناء لا حد بيقول له انت قاعد ليه ولا انت جيت منين وفين البطاقه بتاعتك والكلام ده اثبات شخصيه مفيش قال لك خلاص طب مفيش شباك انط منه اهو ولا في باب مفتوح ادخله طالما مفيش اي مقاومه وصاحبه غافل مش واخد باله من اي حاجه المساله جايه كده يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوه ورا خطوه ورا خطوه ورا خطوه اذا كان الرجل يقظا ما يسمحلوش يحصل نوع من المقاتله بينه وبينه تنتهي بالظفر عادة لأهل الحق قال الله عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وسنقف إن شاء الله مع هذا المعنى وقفة أخرى حتى نبينه بأجل من هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم